قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الثلاثين من خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا تحول فلسطين من حكم مملوكي إلى حكم عثماني شفنا ظهور الدولة العثمانية العملاقة شفنا تحول الدولة العثمانية إلى الخلافة العثمانية سيطرة الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية على 20 مليون كيلومتر مربع نص مساحة أوروبا تقريبا رومانيا، ألبانيا، بلغاريا، الصرب، كرواتيا، الجبل الأسود، اليونان، ألبانيا وطبعا بالإضافة إلى الأناضول أو تركيا الآن وكل بلاد الشام بما فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين مناطق الحجاز مناطق اليمن مناطق الخليج العربي العراق بكاملها مصر بكاملها ليبيا بكاملها أجزاء كبيرة من السودان تونس والجزائر دولة عملاقة مهولة تضم بين طياتها أكثر من 30 دولة معاصرة من زماننا الآن الدولة العثمانية طبعا بلغت أفضل فتراتها وأقوى عهودها في عهد السليم الأول وفي عهد ابنه بعد كده سليمان القانوني أو سليمان الأول بعد هذه الفترة حصل نوع من السقوط أو التدهور في الدولة العثمانية عندما تولى الأمور السليم الثاني بإعاز من روكسلان اللي هي كانت الزوجة الروسية اليهودية اللي اتجوزها سليمان الأول أو سليمان القانوني الدولة العثمانية مع ذلك مع هذا بداية الضعف لأن هذا الضعف لم يكن ضعفا كاملا هو ضعف فقط عن قوة التوسع لكن ظلت تمتلك كل الأملاك التي كانت في حوزتها بمعنى أن الدولة العثمانية نقدر نسمي زمن القوة بتاعها زمن حوالي 200 سنة متصلة وزمن التوقف هذا 200 سنة تانية أو بالضبط 197 سنة من سنة 974 هجرية عندما توفي, توفي سليمان القانوني ده بيوافق 1567 من الميلاد إلى سنة 1171 من الهجرة بيوافق 1757 من الميلاد يعني 200 سنة تانية عهد توقف عن التوسع لكنه في نفس الوقت برضه عهد قوة وعهد سيطرة على معظم البقاع التي تملكها الدولة العثمانية بل إنها في ذلك الوقت كانت تقاتل في خمس جبهات متصلة يا إخواني يا أخواتي كانت تقاتل في الجبهة الغربية ملوك المجر وملوك النمسا وصربيا وبلغاريا ومن ورائهم أحيانا فرنسا ومن ورائهم أحيانا الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية في روما كانت بتقاتل في الجبهة الشمالية الدولة الروسية اللي كانت بتحاول أن تغير على التتر المسلمين طبعا دولة التتر تحولت بعد ذلك دولة الدولة الإسلامية وكانت تغير عليها روسيا النصرانية الأرثوذكسية وكانت الدولة العثمانية تدافع عن التتر المسلمين ضد الدولة الروسية الكبرى في ذلك الوقت كانت في الجبهة الجنوبية تحارب البرتغاليين أصحاب أقوى أسطول في ذلك الوقت بحري كانت بتقاتل في جبهة البحر الأبيض المتوسط الأسبان الأسبان اللي أخرجوا المسلمين من الأندلس كانوا أحيانا يهاجمون سواحل المغرب غير التابعة للدولة العثمانية ومع ذلك كانت ترسل الأساطيل الإسلامية لنجدة المسلمين في المغرب وكانت تقاتل أيضا في الجبهة الشرقية دولة الصفويين الشيعية المتعاونة صراحة كما ذكرنا قبل ذلك مع البرتغاليين الصليبيين في هذه الفترة اللي هي فترة التوقف عن التوسع أو فترة بداية الضعف اللي هي 200 سنة من أخطر العلامات التي ظهرت فيها ولها علاقة بقصتنا في فلسطين هو ظهور يهود الدونمة ومين يهود الدونمة؟ احنا قلنا قبل كده ان اليهوديين اطردوا من اوروبا كلها اطردوا من اسبانيا اطردوا من فرنسا اطردوا من انجلترا واين توجهوا؟ توجهوا الى الدولة العثمانية وعاشوا في كنف الدولة العثمانية وتمركزوا في مدينة سالونيك ومدينة سالونيك مدينة عثمانية هي موجودة دلوقتي في دولة اليونان عاشوا فيها فترة من الزمن إلى أن ظهر في سنة 1035 هجرية بيوافق 1630 ميلادية ولد رجل اسمه ساباتاي تشفي أو تزفي وهو يهودي كان عنده طموح كبير جدا لما يعني كبر بقى عنده 22 سنة ادعى أنه المسيح المنتظر وبدأ يتجمع حواليه بعض اليهود وبعض النصارى وطبعا يعني ظهر عند كثير منهم لكن في بعضهم اتبع امره وبدا يلف العالم داخل الدولة العثمانية والدولة العثمانية عندها مساحة يعني كبيرة من الحرية وفي نفس الوقت هي دولة قوية جدا ما بتتأثرش بمثل هذه الحركات زار فلسطين زار أزمير زار مصر يعني لف لف كتير لفة كبيرة في العالم الإسلامي والعالم الأوروبي بل وعمل في سنة 1076 هجرية بيوافق 1666 ميلادية عمل مؤتمر في أزمير وحضروا أعداد كبيرة من اليهود وأقسم العالم في هذا المؤتمر إلى 38 جزء ووزع هذه الأجزاء على اليهود اللي موجودين وقال أن كل واحد فيكم هيكون ملك لمنطقة من هذه المناطق باعتبار أن هو المسيح المنتظر على ما يقولون وظهر من الأمر أكبر من كده الجرأة أكبر من كده أنه بدأ يعمل مظاهرات في تركيا لإعطائه يعني نصيبه من الملك المزعوم وطبعا يعني عاملوه كأنه مجنون لكن هو بدأ يتكلم بشكل واقعي ويحذب فعلا الناس على هذا الأمر وتم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام وهو في هذه الفترة قبل أن يقام عليه الحكم أعلن أنه قد ترك اليهودية واعتنق الإسلام وبهذا الأمر حافظ دمه ولم يقام عليه الحد الخروج على الدولة والاضطرابات والفتنة في داخل الدولة وبقي مسلما في الظاهر وأوعز إلى أصحابه أن يتركوا اليهودية وأن ينضموا إلى الإسلام وأن يتغلغلوا في قيادات الدولة العثمانية في مختلف الأماكن على أنهم من المسلمين وهم من اليهود وفعلوا نفس الذي فعلوه قبل ذلك في أوروبا عندما أجبرهم فليب الأول ملك فرنسا على إما التنصر وإما ترك البلاد فتنصروا ودخلوا في الكنيسة المسيحية أو الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا عملوا نفس الشيء في الدولة العثمانية وأظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية في داخلهم وكونوا ما يسمى بحركة الدونمة كلمة الدونمة تعني الردة والرد عن اليهودية إلى الإسلام يعني تركوا اليهودية واعتنقوا الإسلام في ظاهر الأمر طبعا وبدأوا يتغلغلوا في القيادات الجيش وفي أماكن أخرى مختلفة بل ودخلوا إلى حزب الاتحاد والترقي اللي احنا نعرف عنه بعد كده بعض التفصيلات مع كل هذه المشاكل التي حدثت في عهد الدولة العثمانية في زمن الضعف أو زمن التوقف عن التوسع بدايات الضعف إلا أنها برضو كان لها فتوحات فتحت في هذه الفترة قبرص وضمتها إلى الدولة الإسلامية فتحت جورجيا في منطقة روسيا فتحت الداغستان جنب الشيشان وفتحت كريت جزيرة كريت في البحر المتوسط وفتحت أرمينيا أيضا وطبعا ده كان كله في زمن زي ما قلنا التوقف عن التوسع لكن دخلنا بعد كده في زمن التراجع ده بيبتدي من سنة 1171 هجرية لسنة 1327 هجرية عندما سقطت الدولة العثمانية موافق للكلام ده ل 1757 ميلادية لحد سنة 1924 ميلادية يعني تقريبا 156 سنة اللي هو زمن الضعف في الدولة العثمانية اللي هو للأسف الشديد الزمن اللي احنا نعرف تفصيلاته كلها وما نعرفش أي حاجة عن تاريخ الفتوحات العظيمة التي قامت بها هذه الدولة في تاريخ المسلمين أنا عايز أدي بعض الملاحظات على هذه الفترة فترة الضعف الحقيقي في تاريخ الدولة العثمانية اللي هي آخر 156 سنة في عمر الدولة العثمانية اللي قلنا أن هو تجاوز ستة قرون متصلة بقول أن في هذه الفترة وصلت أوروبا إلى درجة عالية جدا من التقدم العلمي طبعا الكلام ده بيوافق القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي اللي هي فترة الحركة والثورة الصناعية في داخل أوروبا بينما لم تأخذ الدولة العثمانية بأسباب العلم في هذه الفترة وهذا أدى إلى سقوطها في نفس الوقت برضو قفل نجم البرتغال وأسبانيا يعني هذه الفترة احنا قلنا قبل كده ان الاسطول البرتغالي وان الحركة الاسبانية وصلت الى اماكن بعيدة جدا في العالم قفل نجم برتغال واسبانيا وبدأ نجم فرنسا وانجلترا يعلو جدا اصبحت انجلترا دولة كبرى تغزو العالم وهناك واحتلت الهند واحتلت اماكن واسعة من العالم وبدأت تفكر في املاك الدولة العثمانية وكذلك فرنسا وايضا في نفس الوقت ظهر نجم روسيا بشكل كبير روسيا الارثوذكسية القيصرية بدأت تفكر وطبعا اول ما فكرت فكرت في املاك الدولة العثمانية أيضا برضو بيهمنا جدا في فترة التراجع العثماني أو فترة الضعف العثماني أن نذكر أنه ظهر في أوروبا في ذلك الوقت المذهب البروتستانتي المذهب البروتستانتي ظهر بزعامة مارتن لوثر الكلام ده كان في سنة 1203 هجرية 1789 ميلادية بتأييد ضخم جدا من اليهود خلي بالنا اليهود دخلوا في الديانة المسيحية تظاهروا بأنهم من النصارى وبدأوا يكونوا المذهب البروتستانتي وقالوا أن المذهب البروتستانتي ده الاعتماد الرئيسي فيه على العهد القديم على التوراة طبعا يهود واهتموا بالتوراة أكثر من العهد الجديد ال- الإنجيل وقالوا إن العهد الجديد فيه تحريفات كثيرة وكل اعتمادنا على التوراة وذكروا أن من أصول البروتستانت- البروتستانتينية أن ينشأ لليهود وطن خاص في آه، فلسطين وأنه إذا أنشأ لهم وطن خاص في فلسطين فإن هذا سيؤدي إلى نزول المسيح عليه السلام التركيبة ديت ما كانتش موجودة في الدين النصراني التركيبة دي دخلها اليهود في المذهب البروتستانتي والبروتستانت بعد كده اضطهدوا اضطهاد كبير جدا من الكاثوليك فذهبوا وتركزوا في انجلترا واضطهدوا اضطهاد اكبر فانتقلوا بعد ذلك الى البلاد الجديده التي اكتشفها الاسبان وهي بلاد امريكا عشان كده معظم الامريكان عن المذهب البروتستانتي اللي هو بيرى رؤيه واضحه جدا انه لا بد لنزول المسيح المنتظر ان تقام لليهود دوله في داخل فلسطين ومن هنا نفهم نفهم ليه امريكا واقفه كل هذا الوقوف مع اليهود وليه انجلترا واقفه برضه مع اليهود وليه وليه انجلترا ساهمت آه، مساهمه واضحه جدا في انشاء دوله يهود في داخل آه، فلسطين كل ده للتحريفات الكبيرة التي وضعها اليهود في المذهب البروتستانتي واللي كانت من جراء دخول اليهود إلى آه، الديانة النصرانية متخفين بعد الاضطهاد الكبير في أوروبا يا ترى هيحصل ايه بعد كده هو بظهور اليهود بهذه الصورة وهيحصل ايه بعد ظهور المذهب البروتستانتي وهيحصل ايه بعد ضعف الدولة العثمانية وقوة فرنسا وانجلترا وروسيا ده اللي نعرفه بعد الفاصل سبقوا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شفنا في الحلقة قبل الفاصل ازاي الدولة العثمانية دخلت في دور آه، الضعف وازاي في نفس الوقت تزامن هذا مع قوة فرنسا وقوة انجلترا وقوة روسيا وتكلمنا على ظهور يهود الدونمة اللي هم يهود أصلا عايشين في الدولة العثمانية لكن آه، تظاهروا بالإسلام وتغلغلوا في داخل النظام آه، العثماني شفنا الامتيازات التي أعطتها الدولة العثمانية في زمان سليمان القانوني إلى فرنسا كيف بعد ذلك كان لها أثر لأن فرنسا اعتبرت النصارى في العالم الإسلامي كله النصارى في الدولة العثمانية من أولها إلى آخرها اعتبرتهم رعايا لفرنسا واعتبرت روسيا أن كل الأرثوذكس الموجودين في العالم الإسلامي رعايا لروسيا وبالتالي بدأت تتغلغل هذه الدول في داخل الدولة العثمانية في زمان ضعفها في هذا الوقت أيضا اتكلمنا على المذهب البروتستانتي وكيف ظهر في أوروبا وتزامن مع ظهور المذهب البروتستانتي في أوروبا الثورة الفرنسية الكلام ده كان في سنة 1789 ميلادية بيوافق 1203 هجرية وظهور الد- الثورة الفرنسية طبعا صاحبه يعني سحق لأعداد كبيرة من المعترضين في آه، أوروبا لكن في نفس الوقت صا- صاحبه ظهور أوروبا الحديثة وظهور مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة وظهور فكرة القومية ورسخت فرنسا فكرة القومية ليس في أوروبا فقط ولكن في العالم أجمع وفكرة القومية ديت هيكون لها أثر كبير جدا على إسقاط الدولة العثمانية الدولة الفرنسية أو الثورة الفرنسية لما قامت قامت وراها دولة فرنسية قوية وظهر آه، ملك من أعظم ملوك فرنسا مطلقا في التاريخ ومن أشهرهم هو نابليون آه، بونابرت وبدأ نابليون بونابرت يحاول التوسع وإنشاء إمبراطورية فرنسية كبيرة ومن أوائل الأماكن التي فكر فيها هي الدولة العثمانية وبالتالي أخذ جيشه هو آه، بدأ يهاجم الدولة العثمانية في عقر دارها في مصر طبعا مصر في ذلك الوقت كانت ولاية عثمانية زي فلسطين زي كل الولايات العثمانية وللأسف الشديد دخل نابليون بونابرت على مصر في حالة من حالات الضعف الشديد حتى هو نفسه اتفاجئ ان هو اقتحم مصر بمنتهى البساطة دخل إلى القاهرة واحتل مصر آه، وقعد في مصر ثلاث سنوات كاملة لكن طموحاته كانت عالية جدا فكر انه يخرج من مصر ويروح لأرض آه، فلسطين وبالفعل راح لفلسطين وحاصر عكا لكن فوجئ في عكا بحصانة عكا الشديدة وقعد محاصر عكا ثلاث شهور دون أن يستطيع أن يفتح عكا بل وسقط منه في داخل هذا الحصار أكثر من 2000 قتيل آه، فرنسي لكن بيهمنا حاجة غريبة جدا عملها نابليون بونابرت وهو في عكا وحاول أسوار عكا وقبل أن تسقط آه، عكا في يده ولم تسقط أصلا في يده آه، عمل دعوة لكل يهود العالم أن يأتوا إلى فلسطين لإنشاء وطن قومي لهم الكلام ده قبل وعد بلفور وقبل أي وعود إنجليزية نابليون بونابرت زعيم ال- الفرنسيين والذي اقتحم مصر كما ذكرنا في سنة 1798 ميلادية 1213 هجرية يدعو اليهود من العالم إلى الدخول إلى آه، فلسطين لإنشاء وطن قومي لهم ليه الكلام ده لأن الثورة الفرنسية تزعمت أو تبنت المذهب البروتستانتي اللي كان مضطهد من أوروبا الكاثوليكية وبالتالي من دي- ضمن ديانتهم أنه لابد أن ينشأ وطن لليهود في داخل فلسطين حتى يعود أو حتى ينزل المسيح آه، المنتظر حصل طبعا آه، انزعاج كبير جدا عند انجلترا وعند روسيا وطبعا عند الدولة العثمانية طب ليه انجلترا وروسيا لان انجلترا وروسيا كانوا متنازعين مع فرنسا على قيادة العالم في ذلك الوقت طبعا الدولة العثمانية كانت بتمتلك او من ضمن آه، يعني اجزائها فلسطين في ذلك الوقت فحصل نوع من القلق عند الجميع وعرضت انجلترا وعرضت روسيا على الدولة العثمانية مساعدة الدولة العثمانية ضد الفرنسيين وبالفعل تمت هذه المساعدة ودخلت الجيوش العثمانية الإنجليزية ال- الروسية المشتركة إلى هذه الأماكن واستطاعت أن تخرج نابليون بونابرت ونابليون بونابرت وهو خارج كان معاه 3000 أسير عثماني قتلهم جميعا قبل أن يعود إلى فرنسا هي دي فرنسا اللي بيتكلموا إن هي أتت بالنور والعدل إلى العالم في ذلك الزمن آه، طبعا انجلترا ما خلصتش آه، فلسطين وما خلصتش آه، مصر من الاحتلال الفرنسي عشان سواد عيون المسلمين او عشان حبا في الدوله العثمانيه هي خلصتهم عشان اطماع خاصه بيها فبمجرد ان يعني خرج الفرنسيون من آه، مصر ومن بلاد آه، فلسطين مجرد ما فكر الانجليز على طول في احتلال العالم الاسلامي والكلام ده ازعج جدا طبعا الدوله العثمانيه وارسلت احد جنود الدوله العثمانيه لانقاذ مصر من الاحتلال الانجليزي والزعيم اللي أرسلته عشان ينقذ مصر للأسف الشديد هو اللي أصبح بعد كده من أكبر الشوكات في حلق الدولة العثمانية الزعيم ده كان محمد علي محمد علي طبعا شخصية مشهورة جدا في التاريخ الإسلامي محمد علي كان أحد رعايا الدولة آه، العثمانية أرسلته على قوة على رأس قوة آه، يعني من الجيش العثماني لإنقاذ مصر من الإنجليز ووصل لمصر سنة 1805 وللأسف الشديد بعد ما وصل مصر وبعد يعني بعض ال- ال- التحايلات الكثيرة وبعد أن قتل المماليك البقايا المماليك اللي كانوا عايشين في الدولة ال- الإسلامية في كان في الدولة العثمانية دون مشاكل وبعد ما قتل عدد من العلماء سيطر على الأمور في مصر بل واستقل بمصر عن الدولة العثمانية ليعزل بذلك مصر تماما وطبعا مصر في وسط الدولة العثمانية أو وسط الخلافة العثمانية عزلها بكده وبدأ يتوجه توجها صريحا واضحا لإنجلترا ولفرنسا محمد علي شخصية نفعية تماما لا يبح- لا يبحث إلا عن مصلحته وعن آه، وضعه الاجتماعي والسلطاني آه، كل قضيته كانت إزاي ينشئ لنفسه ولأولاده بعد كده طبعا هو ألباني ما هو ليس من الأصول العثمانية هو أصلا ألباني آه، ملتحق بالجيش العثماني عايز ينشئ لنفسه هو عائلة خاصة به تحكم مصر وتحكم الأماكن التي حولها على قد ما يقدر ويستقل بذلك عن الدولة العثمانية وطبعا الدولة الإنجليزية والفرنسية وجدت فيه حلم كبير وبدأت تساعده وتن- وتنصره عشان كده بيقولوا إن هو عمل مصر الحديثة والعمل مصر الحديثة في هذا الوقت كان التوجهات آه، ال- آه، اللي ليه ما- ناحية ال- الإنجليز وناحية الفرنسويين وكان ليه احلام واسعه جدا في توسيع الدوله وبالفعل ساعدته انجلترا في ان هو ياخد جيشه ويحتل فلسطين بكاملها ليضمها اليه وبذلك تخرج فلسطين من سيطره الخلافه العثمانيه وتضم الى سيطره محمد علي المنشق عن الدوله العثمانيه طبعا كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها بعد كده واللي شفناها في ايام ال- الخديوي آه، اسماعيل او الخديوي توفيق او الخديوي غيره وغيره وغيره من اولاد محمد علي كل ده ملوش دعوه بالخلافه العثمانيه في الظاهر ان هذا تبع الخلافه العثمانيه لكن في الواقع هو منفصل كل الانفصال عن الدوله العثمانيه روسيا دعمت الخلافه العثمانيه في حربها ضد محمد علي ومحمد علي بدأ يحارب الدولة العثمانية صراحة بل وانتصر على الدولة العثمانية في أكثر من موقعة في سوريا وفي الأناضول وأصبح الطريق مفتوحا إلى اسطنبول تخيلوا يعني محمد علي استطاع السيطرة على مصر والسيطرة على فلسطين وخد كل الشام وانطلق حتى وصل إلى است... هي خلاص هيدخل على اسطنبول الكلام ده أزعج الذين ينصرونه ازعج فرنسا وازعج انجلترا لان فرنسا وانجلترا نصروه مش عشان يبقى هو قوي نصروه عشان يهد الدوله العثمانيه فلما بدا يتوسع وتكبر قوته هم راحوا بعد كده ينصروا الدوله العثمانيه ضد محمد علي طبعا هي كلها مصالح وللاسف عميت ابصار المسلمين في ذلك الوقت عن ال- الوضع الصحيح وعن الوحده في وجه الاطماع الصليبيه فبدا المسلمين يتعاونون مع ال- الانجليز تاره ومع الفرنسيين تاره ومع الروس تاره ومع الالمان بعد كده زي ما هنشوف تاره اخرى عشان يحاربوا بعضهم البعض زي ما احنا شايفين في هذه المآسي المتتاليه المهم الموضوع وصل في النهايه لسنه 1248 من الهجره بيوافق 1832 من الميلاد عملوا معاهده اسمها معاهده كوتاهيه في هذه المعاهده اتفقوا على ان يرجع محمد علي عن احتلال اسطنبول ما يخشش على اسطنبول وانه يرجع تاني الى آه، مصر وانه في هذه المعاهده اقر آه، اقر محمد علي على ان يحكم مصر طول مده حياته وأن لا لا يرتبط بالدولة العثمانية وعلى أن يكون لي رأي في اختيار ولاة الشام ولما محمد علي اجتماع انجلترا فرنسا الى جانب الدوله العثمانيه وطبعا ده كان غريب جدا ضده هو هو اللي ده كل توجهه كان انجليزي فرنسي اضطر ان هو يوافق على هذه المعاهده مع عدم رغبته على اتمامها ورجع بالفعل وان كان في نفسه اشياء من هذا الامر مع مرور الوقت بدأ يوسط من جديد الدولة الإنجليزية لصالحه للضغط على الدولة العثمانية لتعطي له الحكم في مصر ليس مدة حياته فقط ولكن في أولاده من بعده وعلى أن يعطى الشام مدة حياته ووافقت انجلترا على ذلك الامر وضغطت على الدوله العثمانيه وبالفعل اخذ محمد علي حكم الشام مده حياته وحكم مصر له ولاولاده من بعده وبالتالي دخلت مصر في ذلك الوقت بكاملها في حكم محمد علي ودخلت فلسطين في حكم محمد علي ومما يذكر في ذلك الوقت أن الفلسطينيين عانوا معاناة كبيرة جدا في زمن محمد علي وقاموا بعدة ثورات من أشهرها ثورة القدس سنة 1250 هجرية 1834 ميلادية ولشد لكثرة الضرائب التي فرضها على الفلسطينيين وقمع محمد علي هذه الثورة بمنتهى القوة على يد ابنه إبراهيم باشا وهذه الثورة كانت في القدس وقام بها 10000 فلسطيني بشكل مجتمع وعلى فكرة محمد علي لما تولى حكم فلسطين أول طلب طلبته انجلترا نظير هذه المساعدة التي ساعدته فيها في الضغط على الدولة العثمانية لإعطائه فلسطين وبقية الشام طيلة حياته أول طلب طلبته انجلترا أن تعين لها قنصلا في داخل القدس ووافق محمد علي وأرسلت الحكومة الإنجليزية قنصل في داخل داخل القدس وكانت أول رسالة وجهت لهذا القنصل الحماية الكافية يهود في أرض فلسطين ده الكلام ده عين فرنسا كانت عليه لما دخل نابليون بونابرت وعين انجلترا برضو اللي بتتبنى المذهب البروتستانتي علي اول ما دخلت الى ارض فلسطين حتى ولو كان مجرد قنصل في داخل القدس وده اللي هيكون ليه بعد كده اثار ضخمه جدا يا ترى رد فعل انجلترا هيكون ايه رد فعل فرنسا هيكون ايه رد فعل الدوله العثمانيه اللي نزعت منها فلسطين واعطيت لمحمد علي هيكون ايه ورد فعل اتباع محمد علي بعد كده او اولاده في حكم فلسطين وحكم مصر هيكون ايه ده اللي نعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته